إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين أحبتي في الله حقا لقد أوحشني لقاؤكم وإنني أعتقد والله أنه من أسباب زيادة الإيمان هذه اللقاءات لقاؤنا في بيت الله نرجو فضل الله فاللهم أنزل علينا الليلة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك نعم أحبتي في الله لقاءاتنا هذه تزيد الإيمان أولا لأننا في بيت الله نعتقد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة تحفنا والرحمة تغشانا والسكينة تنزل علينا وكفى لنا فخرا أن يذكرنا الله في من عنده اللهم اجعل نصيبنا وحظنا من هذا الحظ الأوفر ثم إننا نلتقي إخوتاه نلتقي فنذكر الله وكفى بهذا طمأنينة للقلب وزيادة للإيمان ونلتقي فنتعلم شيئا جديدا من دين الله ولعلني في خطبة الغد إن شاء الله على هذا المنبر إن شاء الله وده دليل إنك وحشتوني جامد يعني يومين ورا بعض زهقكم لله نسأل الله أن يجمعنا دوما على الحق والخير والصواب نتكلم غدا عن العلم لأنه قد مات شيخنا الألباني رحمه الله أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وقد ابتلينا في هذه الأشهر الأربعة بفقدان من الأئمة أربعة فالشيخ ابن باز باديهم ثم تلاه الشيخ مناع القطان ثم تلاه الشيخ التوجل الصغير ثم تلاهم الشيخ الألباني الكبير العلماء يموتون وهذا عنوان خطبة الغد والراية تبحث عن من يحملها وتبحث عمن يرفعها فمن فيكم مستعد أن يرفع راية العلم راية الإسلام لتظل عالية خفاقة يقيم بها الحجة على العباد من أعد نفسه لحمل هذه الراية ومن أعد نفسه لرفع هذه الراية ومن أعد نفسه لبذل نفسه لهذا الدين رحم الله الشيخ الألباني عاش من السنين تسعين كلها من يوم عرف طريق الحديث وكان لتعرف قدرك يا عبد الله كان أصل الشيخ الألباني ساعاتي شغلته ايه ساعاتي بيصلح ساعات بس له دكان صغير امام المكتبة الظاهرية في دمشق وهو الباني الاصل سوري المنشأ ومات في الاردن لتعرف غربة العلماء كان صاحب محل ساعات عشان ما يجيش واحد يقول انا ميكانيكي انا مالي ومال العلم انا سباك مالي ومال العلم انا جزار مالي ومال العلم انا مهندس انا دكتور مالناش علاقة بالعلم الشرعي لا كان ساعاتي وما زالت هذه الهواية في رأسه الى ان مات اصلاح الساعات وهو يذكر ذلك في كثير من كتبه الشاهد دخل الى الحديث ليتعلم الحديث النبوي ومصطلح الحديث ودخل المكتبة الظاهرية فأتى بها عن آخرها من أولها أكبر فهارس لهذه المكتبة هو صنعها ومخطوطات هو أخرجها لم تكن لتعرف النور الشاهد أنه لما بذل عمره للدين حصل على كل شيء صح ولا لا الثناء والشهرة والمجد والدنيا والآخرة أئمة أئمة الهدى اللهم ارحمه رحمة واسعة عاش الشيخ أكثر من خمسين سنة ستين سنة في طلب هذا العلم الحديث ونشره وبذله للناس وخدم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكبر خدمة عرفها عصرنا وهي تمييز الصحيح من الضعيف وصار كل من يتكلم في الحديث عاله على الشيخ الألباني ومن زعم غير ذلك فقد كذب الكل يقول صححه الألباني ضعفه الألباني صح كده في السلسلة الصحيحة في الضعيفة في صحيح الجامع في أحكام الجنائز في الوابل الصيب في في له أكثر من 110 مؤلفات ألف 100 كتاب وعشر اللهم ارحمه رحمة واسعة نعم نحن نود إخوتان أن نترحم عليه كثيرا لأنه خدمنا كثيرا صاحب منهج التصفية والتربية أول من ذكر هاتين الكلمتين التصفية والتربية التصفية تصفية العقائد من شوائب الشرك تصفية الأحاديث من الأحاديث الضعيفة والموضوعة تصفية السنة مما علق بها تصفية الأحكام الفقهية التي ليس عليها دليل تصفية الدين وهذا مقصود حديث رسول الله آه انتوا بطلتوا تصلوا على النبي لا اوعوا لا احسن انا قلت للنبي انكم تصلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم اي أيوة والله كما ذكرت في درس الاثنين الماضي أنني وقفت أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت عليه السلام أسأل الله أن يجمعنا هناك اللهم اجمعنا في رمضان هناك وقلت السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا سيد ولد آدم السلام عليك يا إمام رسل الله السلام عليك يا خليل الله السلام عليك يا حبيب الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة فأسأل الله أن يجزيك عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن قومه ثم قلت يا رسول الله أهل درس الاثنين والخميس يقرؤونك السلام وأنا أعلمهم كثرة الصلاة عليك فأسأل الله أن يشفعك فينا نسأل الله أن يشفع فينا نبيه محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبيب الله فاوعى تبطل صلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام فقد قال هو ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي علي قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين يحيي الله بهم الدين قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة عن هذا الحديث في المشكاة الحديث كأن إسناده حسن وأرجو أن أفرغ له وقتا فإنه حديث جليل جميل المعنى أقول الحديث ده تاني تدفع كم اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يقول صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله عدوله عارف يعني ايه رجل عدل اللي سافر بلاد الخليج لما يجي يعمل ورقة عشان يوثقها يقولوا له روح لكاتب العدل روح لإيه كاتب عدل يعني هذا الرجل عند الحكومة ثقة عدل ما يخنش هي دي معنى كلمة عدل عشان كده في توثيق رجال الحديث رجال الإسناد يقول لك عدل ضابط في تعريف الحديث الصحيح يقول لك ايه ما رواه العدل الضابط من اوله الى منتهى بغير شذوذ ولا علة العدل الضابط رجل عدل يعني رجل على خلق ودين ما عندوش امور تفسقه ولا خوارم للمروءة تسقط شهادته عشان كده تلاقي كتير وانا والله بحبكم في الله حتى الحليق منكم برضو بحبه في الله عشان هقول بس على ان الفقهاء يقولوا ان الحليق حلق اللحية يسقط العدالة شفت بقى الكلام اللي يزعل بس ما تزعلش ده انا بسوق مثال بلاش دي يقولوا ان المهرج اللي بيضحك الناس الممثل ساخط العدالة ما ينفعش شاهد ما ينفعش عشان كده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول ايه يحمل هذا الدين من كل خلف ايه عدوله اعدل الناس فيه عدوله لازم يبقى الداعية اللي يحمل الدين عدل ضابط يضبط كلامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ وفي رواية نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي ف فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع الشرط فأداها كما سمعها عشان كده انت بتسمع احاديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم زي ما قالها اداها كما سمعها حفظ عدول عشان كده نقول ان هذا الدين يحمله من كل خلف عدوله شغلتهم ايه بقى ينفون عنه تحريف الغالين في ناس عندهم حماس للدين غلو في الدين فيقوم يتشدد بعض الناس كده بعض الشباب يا رب اهدي شباب المسلمين ساعة ما يلتحي يعفي لحيته ويقصر ثوبه ما عندوش غير حاجتين اتنين حلال وحرام وبعضهم ما عندوش غير كلمة واحدة حرام حرام حرام حرام في مستحب وفي مكروه صح ولا لا وفي مباح يبقى القضية مش حلال وحرام بس عشان كده كتير اقول هناك فرق بين الداعية وبين المفتي بين الذي يدعو الى الله وبين الذي يفتي للناس مجتهد حلال وحرام فاوعى ابدا تشتغل مفتي وعلمتك كلمة تساوي ستة كيلو ذهب صح ايه لا اعلم لا أدري هدي يسألك هو كذا حلال ولا حرام تقول له ايه لا أعلم يقول لك يا أخي عيب على ده أنك كل دي ولا تعلم آه لا أعلم مش عيب قولوا الإمام مالك سئل في أربعين مسألة أجاب في ستة وثلاثين لا أعلم وجاوب على أربع مسائل وما نزلتش من منزلة الإمام مالك مش عيب أبدا إنك تقول ما اعرفش لكن العيب إنك تجاوب غلط وإحنا بنقول اللي أنت سمعته مش منضبط أمال المسألة اللي تجاوب عليها إيه اللي أنت درسته قريته وعرفت دليله وفهمته تجاوب عليه لأن إحنا بنعيش في عصر ده إحنا كده هنخلص خطبة بكرة بقى اه لا خد بكره ايه بقول ان احنا بنعيش في عصر مش عصر الايه عصر المسائل ان كل شاب من الشباب مسك شوية مسائل كم مسألة حفظهم والشيخ فلان رأيه فيهم كذا وانتهى العلم عند هذا الحد غلط كان كلام الامام ابي حنيفة يقول حرام على من لم يعرف دليلي ان يفتي بمذهبي يقول ايه حرام على من لم يعرف دليلي ان يفتي بمذهبي يبقى ما تجيش تقول الشيخ فلان قال كذا كتير انت بتكره ابوك وامك في الشيخ ليه في البيت كل ما يجوا يعملوا حاجه تقول ده الشيخ فلان قال ده حرام شيخ فلان قال ده غلط شيخ فلان قال ما تعملوش كذا شيخ يا دي الشيخ فلان قرفتنا بالشيخ فلان صح كده فبداوا كرهوا لحد ما يبداوا بعد كده قبل ما يتكلموا يقول لك ها الشيخ فلان قال ايه اه لا مش كده انا عايزك تقول قال رسول الله ساعتها ابوك وامك يقولوا ايه صلى الله عليه وسلم تقول قال الله في القرآن يقولوا سمعا وطاعة يبقى الدين دين ربنا مش دين الشيخ يبقى الكلام كلام ربنا وكلام النبي مش كلام فاهمني ينبغي ان ننتبه الى هذه القضية وإذا مش هيكون ابدا غير ما تتعلم صح كل مسألة بدليلها وكتير اقول للاخوة اي كلمة اقولها لك ما عليهاش دليل من الكتاب والسنة في جزمتك واحدفني بيه على طول وكل اللي يقول لك كلام في الدين كده تقول له ايه دليلك ايه يقول لك قال الله ها قال رسول الله يبقى الكلام مش منه الكلام من مين من الكتاب والسنة نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا طولنا في المقدمة اللطيفة دي لكن برضه انا لسه بحبكم في الله وندخل في موضوعنا في سيرة النبي محمد اللهم ارزقنا حب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كنا وقفنا معه في اللقاء الماضي مع سورتي يا أيها المزمل ويا أيها المدثر وإحنا قلنا أن الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر فرق بين النبي والرسول إن النبي عبد اصطفاه الله الرسول هو نبي كلفه الله بتبليغ ما أوحى به إليه فالتكليف في الدعوة يا أيها المدثر قم ف فأنذر طب ينذر مين وينذر ايه وينذر ازاي هي دي قضية الدعوة كتير من الناس بيبدأ يمشي ليعمل في الدعوة إلى الله وهو لا يعلم شيئا من الدين ولا يعرف شيئا عن الدين فماذا يبلغ وبماذا يأمر وعن ماذا ينهى وإلى ما يدعو الناس إن الله لما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ الدين لم يدعه لاجتهاده بل علمه كيف يدعو فأول ما أمره به قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين هذه سنة الله في خلقه وفي الدعوة إليه أولا أن تدعو الأقرب فالأقرب أن تدعو الأقرب فين فالأقرب ده كلام ربنا وأنذر عشيرتك الأقربين ثم قال تعالى حتى في الجهاد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يبقى دايما في الدعوة إلى الله لابد أن نبدأ بالإيه بالأقرب من أقرب أحد إليك أقرب شيء إليك نفسك يبقى الدعوة تبدأ بمين بنفسك عشان كده سألتك من أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هو ده أول واحد آمن بالرسول مين من الرجال قال تعالى آمن الرسول ها بما أنزل إليه من ربه و والمؤمنون يبقى مين اللي آمن الأول الرسول آمن بمين بنفسه ثم المؤمنين بعد كده وتفيد الترتيب مع التراخي الترتيب مع ليه مع التراخي بعد فترة فالشاهد ان لازم انت اولا تؤمن بما تدعو إليه يجي شاب يقعد معايا يا عم الشيخ ايه حكم تارك الصلاة اقول له كافر كفر دون كفر مش كفر مخرج من الملة يعني كفر دون كفر ويتكلم معايا واقنعه يخرج من هنا يقابل اخ تاني يقول له انا كنت قاعد مع فلان وقال لي ان تارك الصلاة كافر كفر دون كفر يقول له لا الكلام ده غلط ده كافر كفر مخرج من الملة والدليل كذا وكذا وكذا وكذا وفلان قال كذا وقال تفاجئ انه في نفس اللحظة اتقلب على الرأي هون التاني قابل واحد تالت قال له ده انا كنت مع الشيخ فلان وقال لي كذا ومع الاخ فلان وقال لي كذا انهون الصح فيهم قال له الاتنين غلط ده الصح انه مؤمن كامل الايمان هيدخل الجنة حدف ليه يقول لك كده ده الوضع كذا وكذا وكذا وكذا يقتنع بكلام الثالث ويتنقل الرابع يقول له راي رابع والخامس يقول له راي خامس وكل ما حد يقول له حاجه اه ليه اه لا ده مش علم بس ده ما عندوش بصيره للتمييز بين الحق والباطل عشان كده ربنا اشترط في الدعوة إلى الله البصيرة قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على على بصيرة أنا ومن ومن اتبعني البصيرة دي يعني ايه يجيبوها منين البصيرة علم مع توفيق من الله وهدايه لأنه أخذ العلم بصدق أصله لما كان بيسأل السؤال ما كانش بيدور علشان يكفر إن فلان ما هو بعض الناس شغلتهم كده فلان كافر فلان فاسق فلان منافق فلان جاهل فلان كده وفلان ده جماعة إسلامية وده جهاد وده تبليغ وده إخوان وده سلفي وده قاعد كده شغلته هو إن هو يفرق القاب ويوزع صفات ويصنف إن يا ابني انت انت ايه بقى قول لي قول لي انت ايه انت مين انت ليه عايز افهم مش شغلتنا في الدين كده نحن دعاة ولسنا قضاة نحن ايه دعاة ولسنا قضاة مش شغلتنا الحكم على الناس انا شغلتي همي اولا على نفسي ان انا انجو من النار ثانيا ان انجي هؤلاء من النار والله اني احب أن يدخل كل الناس الجنة وأحب أن كل الناس يبقوا مؤمنين وموحدين وكل الناس يبقوا منهجهم صح أبغض ما عليا إن واحد يحيد عن الحق لذلك يا جماعة وربنا يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة ويرزقني وإياكم الصدق في القول والعمل والإخلاص في القول والعمل والله وأنا ساجد في جوف الليل في الكعبة أقول اللهم أصلح دعاة المسلمين واهد دعاة المسلمين اللهم اهد الدعاة إلى الإسلام اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه اللهم ارزقهم العلو في الأرض وارزقهم التمكين للدين اللهم وألب بين قلوبهم اللهم واجمع شتات بينهم اللهم واصرف من بينهم نزغات الإنس والجن وشياطين الإنس والجن وهكذا نحب أن الدعاء يكونوا على الحق وخير تستفيد إيه أن فلان يبقى كافر ده الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو الطفيل بن عامر الدوسي وقال له يا رسول الله ارسلني الى دوس فان دوسا قد كفرت ربها فارسله اليهم فذهب وعاد وقال يا رسول الله ان دوسا كفرت ربها فادعوا الله على دوس فرفع يديه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم الى السماء وقال اللهم اهد دوسا وات بهم مسلمين شو بيدعي عليهم ازاي اللهم اهد دوسا وات بهم مسلمين لذلك نحن حريصون على هداية الناس ولسنا حريصين على إطفاء الأحكام المنفرة على الناس إننا بحاجة نحتاج قال صلى الله عليه وآله وسلم لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم في رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت حرصك اولا على هداية نفسك اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا ان تصلح من حالك اولا امرت ابتداء بنفسك فتقتنع يقينا بما تدعو اليه لكي لا تهتز ثم تدعو الاقرب فالاقرب متزوج يبقى أقرب الناس إليك زوجتك وأولادك أول حاجة مين زوجتك وأولادك ليه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم و... وأهليكم زوجتك وأولادك كتير قلت لك اوعى يوم ما تلتزم انت النهاردة سمعت شريط فربنا هداك سمعت آية قرآن فربنا هداك رأيت ميتا فهداك الله عز وجل في سبب من الأسباب التزمت لأجله اوعى تمشي خطوة في الطريق من غيرها خدها في ايدك عارف ليه لأنك لو مشيت ونسيتها بعد ما تمشي كيلو ولا اتنين كيلو تبص حواليك ايه ده فين زوجتي تلاقيها فين هناك ورا لسه بتتفرج على التلفزيون وبتسمع اغاني ومتبرجة تقوم انت ترجع تمد ايدك عشان تجيبها ساعتها ما بتبقاش تتكلم صح بتتكلم بصولة الطاعة فاهمين يعني ايه يعني بتبقى انت ساعتها صليت وقمت الليل وحفظت شيء من القرآن وسمعت 20 30 40 50 60 شريط وقعدت مع كم درس 20 30 درس وسلمت على كم شيخ ومشيت مع كم اخ ولحيتك تولت وبقى يقولوا لك ايه يا شيخ فلان فتبدأ تكلمها من منطق من منطق الشيخ حرام غلط فجور فسوق لكن لو كلمتها يوم ما التزمت ما بتتكلمش بمنطق الشيخ بقى انت لسه لسه حليق لسه المعاصي راكباك فتقول لها يا سلام والله انا انا نفسي ربنا يغفر لنا ويدخلنا الجنه مع بعض كده يوم الكلام يروح قلبها تقول لها يا أما أنا سمعت النهاردة آية في القرآن لكن رحبتني سيبت ركبي بس مش فاكرها والله نسيت مش عارفها تيجي ندور عليها في المصحف سوا وهي تقول لك اه تعال ندور ساعتها مش هتدخل عليها تقول لها ايه حلال حرام غلط كفر فسوق الشيخ فلان قال كذا الشيخ فلان افتى بكذا والاخ فلان عمل لي كذا وفلان كانت مراته زيك كده وطلقها عايز اخلص منك مش هتتكلم كده في الاول فابدأ من اول يوم تعمل ايه خدها في ايدك واحدة واحدة باللين وامر اهلك بالصلاة وايه واصطبر اصطبر عليها شاهد انذر عشيرتك الاقربين قل لي الحمد لله لسه ما اتجوزتش ودي كتير تكون من فضل الله على العبد اه والله كنت لسه بقول لاخ لينا امبارح لم يرزق اولاد لمده سنتين وفي السنه الثالثه ربنا رزقه ولد فقلت له شفت انت ربنا منعك الولد سنتين عشان تستمتع مع زوجتك بدون اولاد فانت ضيعت المتعه دي بالهم صح كده مهموم عايز اولاد عايز اولاد يا ابني ارضى والدكاتره يقولوا مفيش حاجه لا فيك ولا فيها اصرف وهو يوم عند الدكتور ده ويوم عند الدكتوره دي ويوم التحليل ويوم اشعه ويوم مش عارف ايه يا ابن اصبر اه لو رضي لاستمتع صح بعد سنتين ربنا رزق الولد بدون اي اسباب الى الاسباب الطبيعيه يعني لا علاج ولا برشام ولا عمليات ولا اي حاجه فسبحان الله العظيم لو انك اخر زواجك رحت شفت دي وعقدوا لك الجوازه ما تمتش والتانية الشقة طلعت في الطريق الدائري وشالوها والتالتة مش عارف ايه لو انك انت راضي بقضاء الله وقدره تعيش ايه مستمتع وجالك الالتزام تقول يا ده انا لو ارتبطت بالبنت الاولانية كانت بقت مصيبة النهاردة دي بتاع البادي والاستريتش وال والمشط ولا بتاع الشعر اللي مش عارف ايه بيقولوا ع- ما اعرفش في الحاجات دي صلوا على الرسول صلى عليه وعلى اله الصلاه والسلام فالحمد لله انا ما اتجوزتش دلوقتي الاقيها بقى ايه بتاع ربنا فشوف ده من فضل ربنا عليك ان انت ما تزوجتش فاللي لسه ما تزوجش مين عشيرته الاقربين ابوه وامه واخوه واخته دول اقرب ناس اليه يبدا بيهم اول ما يخرج من بره كده ساعه ما احس باشعه الهدايه وهم قاعدين قدام التلفزيون يقعد كده وحاط ايده على خده يقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يوم يقولوا لك مالك يا ابني لا ما فيش حاجه فيش حاجه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم ايه يا ابني في حاجه حصلت حد مات لا والله فيش حاجه خالص لا لا وبعد شوي لا حول ولا قوة دي لما علموها لنا في أصول الدعوة اسمها الإثارة والتمهيد اسمها إيه؟ آه الإثارة والتمهيد لازم تعمل عملية تشويق عشان الناس إيه؟ يسمعوا كلامك لكن لو دخلت من بره التلفزيون حرام آه، اتجنن عملوا لك غسيل مخ اه ضحكوا عليك لدرجة انك تصلي اه شفت لا انا اقعد ساكت مالك مفيش حاجة وروح قايم داخل اوضتي هتلاقي حد جه وراك مالك تقول له اسكت كنت في المسجد النهارده وبصلي وانا ساجد كده بقول سبحان ربي الاعلى لاول مره افهم يعني ايه الاعلى ربنا عالي قوي واحنا دماغنا في الارض ده احنا واطيين قوي ازاي ما كنتش عايش الصلاه دي قبل كده تلاقيه بيبص له كده لا انا اروح اكمل الفيلم احسن يقولوا تمسك في ايده لا تعالى ما تسيبنيش لا ده انا هقول لك ده انا هقول لك اللي في قلبي ده ده ده ربنا كرمني اخر كرم ده انت لما تصلي ركعتين وتفضل تكلمه عن الصلاه الكلام ده لازم يغزو قلبه لو بتتكلم بصدق لان الكلام لما يطلع من القلب لازم لازم يوصل للقلب لازم هيأثر فيه لازم هيهزه ويهده من جوه لازم هيوصله لربنا تقول له امسك امسك امسك المصحف ده ما هو ياما مسكنا مصاحف وياما شلنا مصاحف بس النهارده انا حاسس ان المصحف ده غالي قوي عارف ليه لان فيه كلام ربنا الله بيتكلم ده كلامه كلام ربنا آه قول له ده يوم ما يجي لك جواب من بنت حبيبتك كل شوية تفتحه وتقرا فيه وتحطه في جيبك الشمال فوق قلبك أمال كلام ربنا يبقى غالي قد إيه أحبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله